الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25 78 11 16 أو رقم 012 77 81 915
وعن الفؤاد محلقا كالطير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا وألف مليون مرحب إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وحشتوني ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما وما يحرمناش من بعض ويجمعنا دايما على الطاعة ويجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين ح- سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير بندعو كما تعودنا لمرضى المسلمين بندعو لوالدي وأخت هدى المصري الحاجة سعاد عطف الدكتور سامر يوسف آه، مهندس إيهاب يوسف آه، الأستاذ ربيع صقر الحاج الأستاذ هاني صلاح الأستاذ ياسر الهواري الأستاذ نزيه اليافي من لبنان والأستاذ أحمد إبراهيم والحاج خيرات والحاجة صباح سيد حنفي والأستاذ علي بكري علي ووالدة الأستاذ عصام حجازي والأخت مروة سلطان ووالدة الأستاذ أحمد الزايد ووالدة الأستاذ سليمان محمد والأستاذ محمود الهواري ووالدته والأخت زبيدة والأستاذ رياض والأخت فاطمة حسن ووالدة الأستاذ محمد شحاتة وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي آه، رحمه الله رحمه واسعه والاخت منال خضر آه، زوجة الداعيه آه، الدكتور فتحي الحسيني في ايطاليا والاستاذ محمد عبد الله آه، مالك والشيخ زكريا محمد عبد السلام والاخت هبه الله انور والاستاذ محمود عصام والاخت نظام فخري الجهري اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران اللهم اسقيهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا واتمم لنا ولهم اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم امين آه، طبعا آه، في خضم الحياة وفي خضم الأحداث السريعة اللي بتجري في دنيا الناس آه، مش عايزين ننسى الدعاء لإخواننا في المسجد الأقصى وإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان عايزين ندعو لكل المسلمين ويعني نخلي الدعاء كده بال- لكل المسلمين ربنا يكرمنا وناخد أجرهم جميعا لما ندعي لهم حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة تخيل حضرتك لما تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كل مؤمن وكل مسلم يكتب ليك حسنة بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما آه، الحاجة التانية أنا طبعا في قمة سعادتي وما زالت السعادة ونشوة السعادة بهذه الحملة آه، تغمر قلبي بفضل الله سبحانه وتعالى آه، حملة مقاطعة التبرج وللمرة الثالثة والأخيرة بوجه إخواني وأخواتي لسماع درس اختاه وقفه مع النفس والكتاب الصغير برضو بنفس العنوان اختاه وقفه مع النفس وزي ما قلت لكم الموضوع وقف لله سبحانه وتعالى ما فيهوش اي شيء من انواع من انواع التجاره موجود على آه، موقع اسلام واي تخشوا ان شاء الله تلاقوا الدرس موجود حملوه وزعوه كده من خلال الايميلات آه، اذا كان ينفع او من خلال سيديهات اي حاجه على اخوانكم وحبايبكم لعل وعسى ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتكم ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وبمناسبه الحمله ما ننساش طبعا من باب الوفاء طبعا من باب يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله آه، ما ننساش اشكر اخويا وحبيبي الاستاذ عصام حجازي واخويا وحبيبي الاستاذ محمد آه، المشد آه، على ال- ال- ال- متابعه الحمله ونشرها على القناه ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم وطبعا ما ننساش توجيهات اخويا وحبيبي بقى محمد المدن يعني ربنا يكرمه رب ال- الزعيم الكبير يعني ربنا يكرمه رب العالمين فبقول يا اخوانا عايزين الحمله نفعلها اكتر واكتر وانا عايز اقول ان يعني مش عايز اقول اخر ميعاد ان اتكلم عن الحمله النهارده لكن عايز اقول ان احنا هنبتدي بقى ايه يعني نشوف حمله جديده كده نتكلم عنها ان شاء الله عشان الايام الجميله المقبله اللي جايه ديت وبعد كده ان شاء الله في حمله تانية هنتناولها لكن هم اكبر حملتين انا عايز اخدهم في حياتي كلها من الآن وح- لحد وحتى ألقى الله سبحانه وتعالى هي حملة عن ال- الحجاب وحملة عن الصلاة الحقيقة يا جماعة دول الحملتين اللي أنا يعني أو أكتر حاجتين أنا بتبناهم في حياتي الدعوية من يوم ما ربنا أكرمني و- ورزقني بنعمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وده شرف و- وقدر والله الواحد ما يستحقه لكن فضل ربنا سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك كبيرا يعني إن إن مركز على الحاجتين دولت مش معنى كده يعني بأهمل باقي الجوانب لكن أكتر حاجتين بحتاج أركز عليهم حجاب المرأة المسلمة وإن المسلمين كلهم بيصلوا عشان عايزين ننقذ الناس كلها من النار وعايزين ربنا يجمعنا بكل المسلمين في جنة الرحيم الغفار سبحانه وتعالى آه، الحملة اللي احنا عايزين نتكلم عنها إن شاء الله ابتداء من النهاردة ولمدة كام يوم كده لحد يوم لحد ليلة العيد إن شاء الله آه، هنتكلم عن حملة اسمها آه، حملة خير أيام الدنيا خير أيام الدنيا هنتكلم فيها الحملة ديت بندعو المسلمين في كل أقطار الأرض لأن هم يكثروا من الصيام وطبعا ما شاء الله التسعة أيام دولت فيهم ما شاء الله صيام يوم عرفة وصيام يوم عرفة كما قال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل يغفر به ذنب سنتين أو ذنب عامين عام مقبل وعام مضى يعني السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية يتغفر ذنب المسلم في سنتين كاملين بالصيام يوم بفضل الله سبحانه وتعالى أظن ما حدش يفرط أبدا طبعا الأيام ديت قال عنها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ما من أيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي الأيام العشر اللي هي العشر من ذي الحجة طبعا باستثناء يوم العيد اللي يوم العيد ما فيهوش صيام يعني تمام ق- قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا استثناء واحد بس الا رجل خرج بنفسه وماله ليجاهد يعني فلم يرجع من ذلك بشيء ما رجعش بحاجه خالص لا بنفسه ولا بماله ده بس اللي ممكن يكون احسن من آه، هذا العمل فطبعا ايام عظيمه جدا هي خير ايام الدنيا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البزار بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل ايام الدنيا ايام العشر اظن الكلام واضح جدا وقاطع جدا مش محتاج بقى تاويلات ولا ان احنا نقعد نبحث فيه لا في افضل ايام الدنيا ايام العشر افضل ايام على وجه الارض طبعا بعض العلماء لما قعدوا يفاضلوا يا جماعه الخير ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير قعدوا يفاضلوا يا ترى اول عشر ايام في ذي الحجه افضل ولا اخر عشر ايام في رمضان فالإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة فصل في هذه المسألة فصل جميل جدا جدا ورائع جدا قال إيه؟ قال إن الأيام أيام العشر ذي الحجة نهارها أفضل من نهار خد بالك بقى من نهار العشر الأواخر من رمضان أما ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من ذي الحجة لأن ليلها في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وبذلك يعني آه، يتفق المعنى وبفضل الله سبحانه وتعالى وتجتمع النصوص ربنا يجمعنا وإياكم على الخير فعايزين يا جماعة الخير إن احنا نجتهد في العشر الأوائل من ذي الحجة اللي المفروض أظن هتبدأ أظن يوم الأربع ميدان صح كده؟ تقريبا يوم الأربع يوم الأربع إن شاء الله هنبتدي آه، إن احنا نجتهد إن شاء الله صيام نوافل قيام ليل واخد بالك طبعا في حديث ورد والحديث ده لا يصح طبعا آه، مخصوص بليلتي العيد ليله عيد الفطر وليله عيد الاضحى انه من احيا ليلتي العيد او ليله العيد آه، احيا الله قلبه يوم تموت القلوب طبعا ده رواه بس المخربش زي ما بيقولوا يعني حديث طبعا لا يصح وليس له اي اصل يعني تمام انما آه، ورد طبعا عن بعض الصحابه الحديث او الكلام في ان يستحب آه، قيام الليل في العشر عشر ايام من ذي الحجه 10 ليالي بتاعتهم يعني لأن قيام الليل يستحب طول السنة يستحب طول السنة ولا نخص به ليلتي العيد يعني ما نخصش ليلة العيد بالقيام إنما نطلق بقى القيام في سائر أيام العام ربنا يرزقنا وإياكم لذة القيام ولذة الصيام عايزين نكتر يا جماعة من الصيام من القيام من ذكر الله سبحانه وتعالى كان سيدنا آه، آه، أبو هريرة وعبد الله بن عمر كما أورد ذلك البخاري كان بيخرجوا إلى الأسواق في العشر الأول من ذي الحجة وكانوا يهللوا ويكبروا فيهلل المسلمون ويكبروا لتهليل وتكبير أبي هريرة وعبد الله الله ابن عمر عايزين نكتر من ذكر المولى عز وجل عايزين نكتر من قراءة القرآن ايه رأيكم ما نتعاون من دلوقتي ونخليها ان شاء الله ختمة قرآن كاملة من اول يوم من ذي الحجة لحد يوم تسعة في التسعة ايام دول بفضل الله سبحانه وتعالى وممكن نبدأ قبلها بيوم ما فيش مشكلة بحيث يبقى في 10 ايام نختم آه، لو كل يوم ثلاث اجزاء وسهله جدا والله العظيم لو لو مثلا بعد الفجر بعد الفجر جزء ان شاء الله بعد العصر جزء بعد العشاء بعد العشاء جزء يبقى ثلاث اجزاء مفرقه مش هتتعب فيها بفضل الله سبحانه وتعالى هيبقى ثلاث اجزاء في اليوم يعني 10 اجزاء يعني 30 في 10 ايام يبقى 30 جزء يبقى احنا كده ختمنا ختمه قران صمنا تسعة ايام فيها يوم عرفه يتغفر لك بها ذنب سنتين ذكرنا المولى عز وجل وهللنا وكبرنا آه، المولى عز وجل كبرنا المولى عز وجل آه، بنقول لا اله الا الله الله اكبر ونذكر بقى الاذكار بقى ال- ال- ال- ال- الذكر الوارد طبعا في آه، ال- العشر ديت ونحاول بقدر الامكان ربنا يبارك فيك يا رب العالمين اللي هيضحي يمسك عن شعره واظفاره يعني لا ما يقصش ضوافره ولا يحلق شعره الا 10 ايام من اول دخول آه، آه، اول يوم ذي الحجه لا يحلق آه، شعره ولا يقص ضوافره لحد ما ربنا يكرمه ان شاء الله ويضحي في يوم العيد ربنا يرزقنا واياكم الاخلاص ويتقبل منا ومنكم وطبعا زي ما قلنا يا جماعه عايزين برضو صله الرحم والانفاق والصدقه لان لو قضينا بقى العشر ايام دولت او التسع ايام دولت ما بين صلاه وقيام ليل وذكر المولى عز وجل وقراءه قران يبقى كده الفقير ان شاء الله هياكل جاتوه يعني مش هيلاقي حاجه ياكلها خالص لا ده احنا عايزين ان احنا عايزين نقول ننوع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عملا صالحا معينا يعني ما قالش في العشر الأوائل من ذي الحجة لازم تصوموا أو لازم تقوموا ما ممكن واحد يقول والله أنا ماليش في الصيام صيام النوافل أنا أضعف عن ذلك أنا يا دوب بصوم فريضة رمضان بالعافية خلاص نقول له طب كتر من القيام طب واحد تاني مالوش في القيام وليه في الصيام يصوم واحد تاني مالوش لا في القيام ولا في الصيام هو يا دوب بيقضي الفرائض وبس لكن عنده قدرة على الإنفاق يجيب الفقراء ويطعم وما شاء الله وينفق عليهم ويجيب لهم لبس العيد لأولادهم و- ربنا يكرمكم الخير واسع وربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا اكل اخلاص على قد ما نقدر نكتر من انواع الخير عشان ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله تعالوا نبدا لقاء النهارده مع علامات الساعه الصغرى ومع رحله الى الدار الاخره لكن كما وعدنا اخواتنا الفاضلات ان احنا نذكر آه، مجموعه من الاسامي في اول كل حلقه من باب تشجيعهم ان شاء الله على الحجاب بفضل الله. آه، الاسبوع ده او الفتره اللي فاتت جالنا من ضمن الاوراق مريم عاطف 8 سنوات ما شاء الله منى محمد حسن ايمان مصطفى نوره فتحي علي واختها شيماء ونجلاء من المنيا داليا علاء رانيا احمد سيد جيهان السيد غريب ايه الحبشي 10 سنين لمياء من قوس آه، ام محمد وعلي يوسف آه، الحاجه وجيهه 57 سنه ما شاء الله آه، الاخت غاده محمود ام رؤى منه الله 10 سنين ندى وعنود وندى بدر وفاطمه ودعاء النجار وشيماء وهديه جمعه وام شريف وشيماء عيسى 10 سنين شيماء جابر وريم مصطفى 12 سنه واماني علاء الدين نصر 10 سنين وام علي من الاردن وام يحيى وام ادم كفاح وحبيبه سعيد سبع سنين ما شاء الله سبع سنين لابسه حجاب آه، ايناس هشام وهند محمود عزه ونجوى ابراهيم من اسوان وصفاء جمعه وام مريم من آه، 53 سنه ما شاء الله وانوار التميمي من الخليل آه، ربنا يحفظهم وتسنيم من الاردن وام شهد وام جمال وام محمد وياسمين ماجد 10 سنين وايمان طه احمد وايمان قطناني ويسرى يوسف ومروه من الشرقيه وايناس محمد من الخصوص ورانيا من القاهره ودينا عاطف وايه يحيى ومريم يوسف وأم محمد ومروة فتحي وريهام وأسماء وصفاء مصطفى في الثانوية العامة وسماح وشيماء وإيمان ورغدة من فلسطين وأم إسلام وأم مازن ورينادة محي الدين وشيماء من القاهرة وفاطمة وأميرة عبادة وسامية وإيمان حمدي والأخت أبرار وداليا ونور وام عبد الله ونهى حلبي وكريمه محمود ووفاء الحلواني ومها العمري وميرفت السيلاوي وشيرين واعتماد وريهام محروس وربا عبد العال وام هشام وعبير كمال من الاردن ونوف عبد الله 10 سنين وهنوف وساره عبد الله 12 سنه وام خلود وايمان محمود صالح وهند محمد وعلا بنت سلمى ونه- ونهى سالم وايناس وعلا حموي وسحر عبد الغني خليل وام حبيبه من دير مواس المنيا آه، ودعاء ابو بكر وابتسام من السعوديه وحنان حمزه وحبيبه ايمن جابر 11 سنه ومنى رمضان آه، وريم سيد 10 سنين واماني السيد عبد الحافظ وام ساره وكريم المنوفيه وحنان حمزه وامام من سوريا واسراء عبد الباسط على فكره احيانا بيحصل معايا بس لاحظتها ال- الان يعني ان في بعض الاسماء بس دي قليله جدا بتتكرر بس هي احنا ما بنقصدش نكررها ان هي بتيجي هي بتبعت اكتر من رساله فتسامحونا يعني واسراء عبد الباسط واعتماد محمد ونسرين ونورهان محمود وافنان من جنوب السعوديه او افنان الجنوب من السعوديه وام سامر من سوريا ومنى ابراهيم عرفه شربين المنصوره وحبيبه خليل من طنطا ايمان علي وابنتها مريم ودينا من دينا من دينا من اليمن معلش اصل لازقه الكلمه في بعضها دينا من اليمن وشيماء مسعد ومريم طه الرياطي من الأردن وياسمين ماجد آه، ما شاء الله 10 سنين وأم ماج- وأم مجدي من سوريا ونورهان عبد القادر 12 سنة ومنى حلاوة ومحمد رانيا ولاني- وليلى شافعي وإنجي محمد آه، آخر ورقة خلاص نهى ضياء ومنى أحمد وشروق هي مكتوبة شرق محمود صالح بس هي ممكن تكون شروق محمود صالح آه، واسماء العسوي وزينب احمد جمعه وام محمد من سوهاج وخديجه اسماعيل وامينه عاطف وفاطمه وخنساء ومنة مجبدي محمد ممكن تكون محمدي والله اعلم وهاله الشحات من الشرقيه ودعاء من مصر ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين وانا وعدي امام الله سبحانه وتعالى ان انا اكمل قراءه الاسماء بتاعتكم ان شاء الله في الحلقات القادمه كل حلقه كده ناخد مجموعه من الاسماء ربنا يا رب يبارك فيكم ويثبت اخواتنا على الحجاب وانا سعيد جدا ان الحمد لله الاعداد كل ماذا عماله بتكتر والخير موجود في المسلمين الى يوم القيامه ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا تعالوا نكمل علامات الساعه الصغرى في عجاله سريعه كده وسامحونا كان لازم المقدمه عن الحديث عن العشر الايام من ذي الحجه لان ما ينفعش ان هم يعدوا كده يعني ده- ده ده خير ايام الدنيا وافضل ايام الدنيا ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. تعالوا نشوف من علامات الساعه الصغرى احنا ذكرنا يا جماعه 12 علامه، تعالوا نشوف العلامه رقم 13، علامه رقم 13 شرب الخمور واستحلالها، خدوا بالكم من حاجه. في العلامات يا جماعه مش لازم تكون علامات الساعة الصغرى مش لازم يكون حاجات وحشة في حاجات وحشة وفي حاجات كويسة وفي حاجات آه، آه، من المعاصي وفي حاجات من تخض وفي واخد بالك يعني مش لازم تكون كلها حاجات وحشة طبعا الحاجة اللي جاية دي حاجة وحشة مش كويسة شرب الخمور واستحلال شرب الخمور ده من علامات الساعة الصغرى ايه الدليل على كده حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من أشراط الساعة ذكر بعض الأشياء ومنها ويشرب الخمر يبقى من اشراط الساعه ان يشرب الخمر يعني من علامات الساعه ان الخمور تشرب واخد بال حضرتك طيب الحديث الثاني في البخاري اللي احنا قلناه قبل كده في تحريم الغناء لا يكونن من امتي اقوام يستحلون يستحل يعني الشيء ده محرم وهو بيستحله بيتحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير يعني لبس الحرير للرجال والخمر يعني شرب الخمور والمعازف يعني يعني المزيكا خد بالك بقى حديث عجيب جدا يوضح لك المسألة ويخليك تحس قد إيه النبي كأنه كان ينظر إلى الأمة الآن من وراء زجاج شفاف اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خد بالك بقى لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه النبي بيقول ان في طائفه من من امتي من المسلمين هيستحلوا الخمر بس هيستحلوه ازاي يا جماعه هيسموه باسم تاني خالص اسم غير الاسم بتاعه علشان يعني يسهلوا المسألة بالنسبة للناس فيحسوا إن المسألة ما فيهاش لا ذنب ولا حاجة لا ده الموضوع جميل قوي يسموا الخمر إيه؟ مشروبات روحية ويسكي شمبانيا كينا عبد العال بطل الابطال حضرتك طبعا ممكن يكون يعني ممكن يكونوا الاجيال اللي موجوده دلوقتي ما حضروش الاعلان ده كان اعلان زمان خالص كانوا بيعملوا بقى الكينا ويجيب لك واحد واخد بالك اسمه عبد العال و- وي- ويقول كتفوني ويروحوا مكتفينه بالحبال وبعدين بقى يحاول يفك نفسه ما بتفكش واخد بالك وقال ايه اول ما يشربوه الكينه بس يقوم قايل ايه خلاص انا عبد العال بطل الابطال وتسقيف اموال تشجيع اموال حاجات كده ويروح فكك الحبال بايه بالكينه دي فيخلي ال- ال- الشاب الشاب اللي قاعد قدامه يقول اه ايوه انا عايز ابقى قوي زي ده طب ايه سر قوته يقول لك كينا عبد العال البركه في عبد العال يقوم جايب كينا يروح شارب فيسكر عياذا بالله فيستحل الخمر ويسمي الخمر باسم غير اسمها الحقيقي هي اسمها الحقيقي خمر فنسميها ويسكي شمبانيا آه white and black ولا black and white ومش عارف ايه اه يعني اه كلام كبير يا مدر حاجات كده اسماء معينه يسموها بحيث ايه بحيث يبقى اسم خفيف عليك قوي يعني تخيل حضرتك بدل ما يقول لك دي ده كاس خمره من اللي ربنا حرمه لما لما يقول لك ايه ده كاس ويسكي بس عشان تنعنش واخد بالك او ده شمبانيا شمبانيا ده حاجه كده جميله خفيفه عشان بس ت... تخيل ان يصل عياذا بالله التجرؤ على انتهاك محارم الله والله حاجه يا جماعه فوق الخيال ان يحكي لي واحد الراجل دوت كان مدير فندق من الفنادق التي كانت تقدم الخمر وربنا تاب عليه والحمد لله واكرمه وتركه لله سبحانه وتعالى راجل مدير فندق انت عارف بقى يعني ايه عشان تبقى سفرجي في فندق شوف بتعمل بقى وسايط ومش عارف ايه و... وامضى من اتنين موظفين و... واخد بالك وحاجات كده وضمانات و... ووسايط الدنيا عشان تتعين سفرجي في فندق فتخيل حضرتك واحد وصل لمرتبه انه يبقى مدير فندق فندق ايه five stars بقى واخد بالك فبيقدم الخمور فهو لما عرف حكم هذه المساله فترك هذا العمل آه، ابتغاء مرضات الله ربنا اخلف عليه بان نفس الشخص بفضل الله سبحانه وتعالى يكون مدير فندق من اكبر الفنادق الموجوده في السعوديه بفضل الله سبحانه وتعالى وفين وفي المدينه المنوره واخد بال حض- وقدام الحرم النبوي على صاحبه افضل الصلاه والسلام فبيقول لي حاجه بقى ال- ال- الغريبه بيقول لي ان كان أم- ايام ما كان شغال في فندق بقى اللي كان بيقدم فيه الخمور والشمبانيا الحاجات ديت ان رجل رجل آه، ثري جدا جدا رجل ثري عربي آه، دخل الفندق فطلب منهم ان هم آه، يع- يقفلوا ال- ال- ال- الفوهه بتاعه البانيو اللي هي بتسرب الميه ويملوا له البانيو كله عياذا بالله خمر علشان ينام في الخمر ده وينقع جسمه في الخمر قالوا ده ممكن يتكلف حوالي من 20 ل 30 الف جنيه قال لي يتكلف 50 الف جنيه انا عايز انقع جسمي في الخمر عايز جسمي يبقى ريحته خمر ربنا يعافينا ويعافيكم شوف ال- السفاهه بتوصل لدرجه ايه ان واحد ينقع جسمه في شويه خمره ب 50 الف جنيه ولا ب 30 الف جنيه وفي فقراء المسلمين النهارده مش لاقيين اللقمه ياكلوها يعني لبعض البرامج التي تعرض على الفضائيات بنشوف يا جماعه الخير ربنا يا رب يبارك فيكم ويحنن قلوب الناس الاغنياء يعني ان تلاقي آه، ناس عايشين في عشوائيات والله الذي لا اله غيره حنفيه يا جماعه عموميه حنفيه عموميه بتخدم حي كامل الناس بيحكوا بيقولوا والله بنقف طوابير علشان بس يبقى ليه ن- ن- نشوف دورنا كده في الميه هنجيب ميه امتى عشان نشرب مش عشان سامحني مش عشان يغتسلوا ولا عشان يتوضوا ولا عشان يغسلوا ولا عشان يعملوا آه، ب- حنفيه عموميه للمنطقه كلها كامله ولا تتخيل حضرتك طبعا طبعا خناقات ومشاكل وضرب وقتل وحاجات ومشاكل بتحصل بسبب ان الناس مش عارفه تعيش في المكان دوت آه، النور بيجي لهم ساعتين ثلاثه وتقطع بقيه اليوم واخد بال حضرتك ال- ال- الصرف الصحي ما فيش صرف صحي بيرموا جنب البيوت اعزكم الله ال- القمامه جنب البيت آه، سبحان الله تخيل لما واحد ينقع جسمه في خمسين ألف جنيه ولا في تلاتين ألف جنيه وناس زي كده مش لاقيين يعني هو لو ربنا يكرمه ويقوم مثلا جايب ناس بتوع العشوائيات دولت مثلا ويقوم مثلا بانينهم مثلا حته بيت بسيط كده ويدي لكل اسره والله العظيم وهيرضوا هيبقوا مبسوطين جدا في مكان كده نضيف شويه يدي لكل اسره غرفه نظيفه كده بصاله بحمام فقط هيبقوا مبسوطين وهيدعوا له العمر كله وهيبقى انقذ اسره كامله من الفقر انا عايز اقدم دعوه يا اخواني والله ربنا يبارك فيكم احنا مش وظيفتنا في القنوات ان احنا فقط آه، نقدم فقط علم او آه، او بعض المعلومات او نحن نقدم حلقات احنا عايزين برضو يعني المسلمين يتكاتفوا و- ويتعاونوا ويتآزروا ان هم يشيلوا بعض يا جماعه الخير احنا كدعاء ما نقدرش ان احنا ننفق على الناس يعني بعض الناس بيزعلوا بيتوسموا الخير في الداعيه ده ان هو ما دام بيطلع على التلفزيون يبقى اكيد ده قاعد بقى على ايه على يعني على خميره آه، دولارات واخد بال حضرتك هم فاكرين ان احنا يعني كل دعاء اغنياء فيجي ع- يجي لك ال- واحد من دول عايز منك 20 30 الف جنيه فلما تقول له يا اخي انا هجيب لك من ده 20 30 الف جنيه فيرد رد طبيعي يقول لك إيه، امال انت بتطلع الفضائيات ليه طب وانا عشان اطلع الفضاءات ادي درس وابلغ دعوه ربنا لازم يكون معايا 3 ارباع مليار جنيه علشان كل اللي يجيني اقول له ده خد 30 وخد 20 وخد فيا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم لازم نفهم مسائل صح آه، آه، الدعاء في مساله اخذ الاموال او اعطاء الاموال في حرج شديد جدا عليهم لا بناخد فلوس آه، من حد عشان نوزعها ولا بنعطي حد فلوس لان الامور دي تعرضنا احنا لمشاكل واخدين بالكم فاللي اقصده ان احنا بندعو الاغنياء الدال على الخير كفاعله بندعو اغنياء الامه اغنياء المسلمين ربنا يا رب يبارك فيهم ويبارك في ثرواتهم واموالهم يا رب ويبارك في اولادهم ويحفظهم من كل سوء يا رب العالمين صنائع المعروف تقي مصارع السوء والله الذي لا اله غيره لو ان واحد غني سن سنه حسنه وانا بدعو كل اغنياء العالم مش اغنياء مصر بس لو سن سنه حسنه كل واحد يعني ربنا يكرمه مجموعه من الناس ال- ال- الاغنياء اللي عندهم فائض مال عظيم جدا وكبير جدا يعني سبحان الله يعني انا اعرف ان بعض الاغنياء يا جماعه الخير والله وبنتكلم بصراحه احيانا في بعض المناسبات اللي بي اللي بيعملوها ما بينهم وبين بعض في عيد ميلاد في عيد جواز في حاجه كده ممكن تلاقي واحد جايب هديه للتاني تتعدى ال 100000 وال 200000 لكم أن تتخيلوا هذا سبحان الله طب ما بالمئة ألف والمئتين ألف ربنا يكرمك زي ما طلعت هدية لفلان بيه وفلان مش عارف إيه وصاحبك وصديقك وقريبك طب ما بمئتين ألف ربنا يكرمك حتة بيت صغير كده جم- في, ح- في أي حتة شعبية حتى مش مشكلة هم الناس دي مش هيدققوا معاك مش عايزين يعني عمارة في مصر الجديدة هم عايزين في أي مكان يتستروا واخد بالك وتعمل آه، عمارة وتخلي المهندس يصممها لك على أساس إن كل شيء يا سيدي أوضة وصالة ومطبخ صغير وحمام صغير وادي كل اسره عقد تمليك لل- للشقه ديت والله هيدعوا لك العمر كله هتبقى انقذت اسره من الضياع ربنا يا رب يبارك فيك والله العظيم نتمنى نتمنى ان يعني ان ان ناس ت- ت- يظهر لنا رسائل كده ان واحد هيتبرع بعماره بالمنظر دوت لاسره فقيره والعشوائيات كتيره جدا وتقدروا تروحوا تسالوا بقى في مباني محافظه كل مدينه محافظه القاهره مبنى محافظه القاهره مبنى محافظه ال- المنصوره كفر الشيخ اسكندريه اي حته واسالوهم بقى عن اماكن العشوائيات وروحوا بنفسكم وشوفوا العيشه اللا ادميه عيشه والله الذي لا اله غيره اماكن انت تأبأ وتأنف ان انت تربي فيها فراخ مش تعايش فيها بني ادمين يعني النظر الرحيم ربنا يبارك فيك يا رب العالمين تعالوا نرجع لموضوعنا من علامات الساعه الصغرى وسامحوني والله العظيم هذا الكلام اقسم بالله مش على هامش الموضوع مش مش بقى مش بقى انت بتتكلم على علامات الساعه الصغرى ايه اللي دخلك في الموضوع ده والله يا جماعه ان فعلا الحاد ديت عندي اهم من توصيل علامات الساعه الصغرى انا هوصلك علامه الساعه الصغرى هتبقى عرفتها لكن انا لما بكلمك في موضوع زي كده يبقى انت ربنا يكرمك عرفت قد ايه ان انت ممكن تعمل بنفتح لك ابواب خير لان ياما ناس بينضحك عليها وبتصرف مبالغ طب تخيل واحد حبيبي انا اعرفه كويس جدا والله بيقول لي ايه بيقول لي في مره من مرات ماشي في احدى الشوارع في القاهره لقيت مسجد ضخم قوي هذا المسجد ملوش مئذنه فصعب عليه ليه مالوش مئذنه فدخل لقى المقاول قاعد قال له انتوا عاملين المسجد ده من غير مئذنه ليه قال له الفلوس قصرت وما قدرناش نعمل مئذنه قال له تتكلف كام قال له تتكلف 85 الكلام ده من حوالي سبع سنين 85 ألف جنيه قال له طيب ادي شيك ب 85 ألف جنيه روح يا سيدي اعمل مأذنة للمسجد عشان الناس تسمع الأذان وتسمع قال له حاضر الراجل خد الفلوس وجزاه الله خيرا والله ما قصر يعني دكن عليهم ما خ- ما ماتش لا مئذنه ولا غيره التاني عدى على نفس المكان بعد حوالي ست شهور فما لقاش مئذنه فراح دخل عليهم فقال له حضرتك آه، مش واخد فلوس مني عشان المئذنه قال له لا فلوس ولا غير فلوس وانسى الفلوس دي خالص واعتبر نفسك ما دفعتش حاجه ولو قربت من هنا هتتضرب برصاص والله باللفظ كده قال له لو قربت من هنا هتتضرب برصاص وكان فلوس المسجد فلما جه بيشتكي لي قلت له انت غلطان قال لي ليه؟ قلت له اسأل الأول أنت بال 85 ألف جنيه دي يا حبيب قلبي ربنا يكرمك بدل ما كنت هتعمل مئذنة ما هو كده كده الصوت واصل هم ك- يعني لو ما عملوش مئذنة الدنيا مش هتخرب يقدر يعمل حتة عمود كده بسيط خالص تمام ويعلق على راس العمود ده حتى عمود خشب تمام ويعلق على راس العمود ده الميكروفون وانتهت المشكلة والحمد لله الصوت موصل الدنيا كلها انما انت بال 85 الف جنيه دول كنت تقدر تبني مسجد بيت صغير زاويه بيت لربنا سبحانه وتعالى بيت الله عز وجل مسجد يعني تبني بيت واخد بال حضرتك تبني مسجد بال 85 الف جنيه ديت وتخلي الناس يصلوا فيه ويبقى في ميزان حسناتك او كنت تجيب شقتين ثلاثة من الشقق ال- البسيطة الرخيصة تمام وتسكن فيها الأسر الغلابة ديت هي دي المسألة في ناس كثيرة فيهم خير والله العظيم والناس كلها فيهم خير لكن محتاجين حد يواجههم تعال نرجع لعلامات الساعة الصغرى العلامة رقم 13 شرب الخمور واستحلال الخمور اسمع الحديث المرعب ده حديث فعلا مرعب والله يا جماعة اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر وسكر خدوا بالكم بقى خدوا بالكم يا شباب اللي بعض الشباب ممكن يكونوا وقعوا في الخمور والمشاكل دي كلها من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما أربعين يوم ما يتقبليش صلاة خمس فروض في 40 يوم ب 200 فرض عشان شربة خمر عياذا بالله شوية خمر صغيرة يشربهم شاب ما يتقبلوش صلاة 40 يوم أي نعم فإن تاب فإن مات النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه فإن مات يعني لو مات قبل ما يتوب دخل النار لأن الخمر أم الكبائر خدوا بالكم آه فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه خدوا بالكم ال- الكلام ده كله النبي بيكرره ثلاث مرات ليه علشان تاخد بالك الموضوع خطير لو تاب تاب ربنا يتوب عليه ما تابش لم تقبل له صلاة 40 يوما ويخش النار خد بالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر ايه فان مات دخل النار وان تاب تاب الله عليه فان عاد لو عاد شرب خمر مره تانية كان حقا على الله ده في المره الثالثه بقى قال ايه كان حقا على الله ان يسقيه من ردغه الخبال فقالوا يا رسول الله وما ردغه الخبال قال عصاره اهل النار ربنا يعافينا ويعافيكم اهل النار بيعذبوا فالعصاره دي نازله من جسمهم فالراجل ده يشرب يشرب عصارة أهل النار اللي نازلة من جسمهم لأنه شرب الخمر واستحل الخمر ولم يتب من شرب الخمر أما من تاب فيعني خلاص بقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تحضرنا هنا قصتين صغيرين قوي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم القصة الأولانية كان غلام صغير كان عبدا رقيقا عند سيده وكان سيده كان رجل شارب خمر بقى وكان أحواله يعني بعيد عن ربنا تماما وكان كل يوم يجمع أصحابه بقى وشلة الأنس ويقعدوا يشربوا الخمر عياذا بالله في يوم من الأيام آه، سيده ده راح طلب منه قال له يا غلام خد أربع دراهم وروح هات لنا بقى كده إيه شوية فاكهة كده يعني لزوم القعدة بقى نقعد بقى نشرب خمر وناخد ناكل فاكهة قال له حاضر خد الأربع دراهم وبعدين ماشي فهو في السكة راح يجيب الفاكهة لقى ال- الرجل العالم العابد منصور ابن عمار منصور ابن عمار فلقى منصور بن عمار واقف والناس مجتمع حواليه ومعاه واحد فقير كده فبيقول من يدفع لهذا الرجل الفقير أربع دراهم سأدعو له بأربع دعوات اللي هيديله أربع دراهم أنا هدعي له أربع دعوات فالغلام لقى فرصة منصور بن عمار راجل يعني ما شاء الله يعني هو يحسبوه على خير وراجل يعني بيظنه او بيحسبه ان هو مستجاب الدعاء فقال حلو او اربع دراهم مقابل اربع دعوات من منصور بن عمار شيء جميل جدا فراح مديله الاربع دراهم وقال له اديها الفقير فقال له طب يا غلام عايز اربع دعوات ايه قال له اول دعوه ادعي لي ربنا يخلصني من سيدي شرب خمر وراجل بعيد عن ربنا فيعني انا مش عايز يعني ابعد عن ربنا قال له طب حاضر قام دعاله قال له الدعاء الثاني قال له ان ربنا يخلف عليا الدراهم ما انا هرجع له دلوقتي هتضرب قال له طيب ربنا يخلف عليك الدراهم قال له الدعاء الثالث قال له ان ربنا يتوب على سيدي قال له اسال الله ان يتوب على سيدك قال له الدعاء الرابع قال له الدعوه الرابعه ان ربنا يغفر لي ولك وللحاضرين ولسيدي فدعا له فلما رجع طبعا اتاخر بقى على سيده بعد ما اتاخر بعد الفتره دي كلها وراجع له كمان لا في فاكهه ولا في اي حاجه قال له اين الفاكهه قال له والله قابلت الرجل العالم منصور بن عمار فدفعت له اربع دراهم وكده فما جبتش الفاكهه فقال له قابلت منصور بن عمار قال له ايوه قال له دعا لك اربع دعوات قال له ايوه قال له ايه هم الاربع دعوات قال له اول دعوه خليته يدعي لي ان ربنا يخلصني منك يعني كده جماله ايه جماله وش كده على طول قال له دعيت ان ربنا يخلصني منك قال له يا اخي انت حر لوجه الله قال له الدعوه الثانيه قال له تعالى ان ربنا يخلف علي الاربع دراهم قال له ادي أر- ادي 4000 درهم هديه لك قال له الدعوة الثالثة قال له أن يتوب الله عليك قال له تبت إلى الله عز وجل قال له الدعوة الرابعة قال أن يغفر الله لي ولك ولمنصور بن عمار والجميع الحاضرين قال أما هذه فليست إلي فلما نام هذا الرجل في هذه الليلة جاءه صوت فقال أما إنك قد فعلت ما عليك فقد فعلنا ما علينا قد غفر الله لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين قصة كانت جميلة جدا ومؤثرة جدا القصة الثانية ان رجل عابد آه، في يوم من الايام وهو ماشي آه، يعني دعته امراه آه، يعني آه، لمساله ما فلما دخل فوجئ بان هي غلقت الابواب هي طلبت منه تستغيثه في مساله ما الرجل اتخدع ودخل البيت فلما دخل قالت له انا ادعوك لشيء من ثلاث والا اعمل لك بقى فضايح اما ان تشرب الخمر واما ان تقتل هذا الغلام واما ان تفعل الفاحشه معي عياذا بالله فقال لها مش هعمل حاجه من الثلاثه دول قالت له خلاص اصرخ واجمع الناس واعمل لك فضيحه واقول ان انت تهجمت عليا فلقى نفسه بين يعني نارين هيعمل ايه فما كان منه الا انه حال يختار يعني هو في في في, في حسبانه هو يعني فقال اختار اقل حاجه ايه هي الزنا بلاش منه القتل برضه بلاش منه خلاص اشرب الخمر فشرب الخمر ثم قتل الغلام ثم زنى خد بالك ليه لانه لما شرب الخمر خلاص ذهب عقله فلم يعد يدري بأي شيء ففعل كل هذه الموبقات يبقى دي كانت العلامة رقم 13 من علامات الساعة الصغرى يعني بنقول يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم يا شباب المسلمين اللي وقعتوا فريسة الخمر بسبب أصدقاء السوء بنقول يا شباب اللي بيشرب بق خمرة لا تقبل له صلاة ده مش كلامي ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة أربعين يوما فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال قال وما ردغة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار تعال نشوف العلامة رقم 14 قلنا يا جماعة لما جينا نتكلم عن علامات الساعة الصغرى قلنا العلامات علامات الساعة التي لا يترتب عليها أي عمل ولا أحكام شرعية هنعديها بسرعة مش هنقف معاها كتير العلامة رقم 14 قتال العجم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لا, تقو لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذة وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف أنفه كده زغنطوطة صغار الأعين الأعين صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة تحس كده إن وشه مطبق عامل حادثة حاجة زي كده يعني واخد بالك نعالهم الشعر طبعا بعض العلماء صرفوا الحديث ده لحديث الملحمة فاكرين حضراتكم لما تكلمنا عن الملحمة إن يا جماعة ان حديث النبي عليه في العلامه من ضمن علامات اللي ذكرناها ستصالحون الروم صلحا امنا خدوا بالكم هنصالح الروم وده اللي حصل دلوقتي في تصالح الان بين المسلمين وبين اوروبا وامريكا هم دول الروم صلحا امنا فتغزون بلدا من جهه الشرق يعني ايه البلد ديت بعضهم قال ان هي الصين وبعضهم قال يعني الله اعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم ان هي المواصفات الحقيقه تنطبق عليهم يعني فقال فتغنمون وتظفرون ثم ياتي رجل نصراني فيرفع الصليب ويقول انتصر الصليب فيقتله المسلم فيجتمع النصارى في ثمانين غايه او ثمانين رايه تحت كل رايه اثنى عشر الف رجل وتكون الملحمه الكبرى في ارض الشام كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده كلام بعض اهل العلم هذه المساله والله اعلم رقم 15 من علامات الساعه الصغرى قتال الترك الترك مين هم الترك بعض الناس فاكره الترك هم تركيا لا الترك هم المغول والتتار الترك هم المغول والتتار النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة برضو حادثة تانية يعني واخد بالك يعني دي على الطريق الزراعي ودي على الطريق الصحراوي يعني والمسلمون طبعا قاتلوا الترك في عصر الصحابة خدوا بالكم ده من علامات الساعة الصغرى وحصلت قريبا جدا حصلت في عصر الصحابة في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه طبعا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيحذرنا من قتال صنفين من البشر مين هم يا جماعة الأحباش والترك قلنا الترك اللي هم مين المغول والتتار المغول والتتار المغول والتتار طبعا دول مكانهم حاليا في في في اماكن بقى شرق اسيا والحاجات ديت واخد بال حضرتك يعني إيران فما بعدها فالشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بإسناد الحسن دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم لو حضرتك تتأمل قتال الحبشة عنيف جدا وقتال قتال المغول والتتار عنيف جدا في غاية العنف خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان في آخر الزمان مين اللي هيهدم الكعبة رجل من الحبشة برضه اسمه ذو السويقتين كان النبي عليه الصلاه بيقول للصحابه ان يهدم الكعبه رجل يقال له ذو السويقتين خد بالك بقى فبيقول ايه النبي عليه الصلاه في الروايه الثانيه يقول ايه ولكاني انظر اليه الان وهو ينقضها حجرا حجرا بيقول كاني شايفه دلوقتي قدام عينيا وهو بيهد الكعبه حجر حجر الكعبة هتتهد اه في اخر الزمان هتتهد ليه؟ لان الكعبة هتتهد والقرآن سيرفع لان الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده لا يستحقوا وجود الكعبة ولا يستحقوا وجود القرآن لان مش هيبقى فيهم واحد لا بيصلي ولا بيذكر ربنا ولا بيقرا قران ولا يعرف حتى ان في اله للكون مش يعرف يعني حتى ان بعضهم يقول ايه يقول سمعت ابائي واجدادي يقولون كلمه عجيبه يقولون الله الله ولذلك الروايه جاءت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني يوم ما هتقوم الساعة مش هيبقى فيه بني آدم عشان تعرف قد إيه ربنا لطيف ورحيم بعباده إن لا يمكن تقوم الساعة الساعة الكبرى بقى القيامة لا يمكن تقوم القيامة على إنسان مؤمن لأن قيام الساعة شيء مذهل شيء صعب جدا جدا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد المسألة صعبة جدا جدا يعني قيام الساعة دي لا تقوم إلا على شرار والحديث مسلم عند مسلم أيضا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يا رب لا تبلغنا قيام الساعة يا رب العالمين وقبضنا إليك غير مفتونين الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة لما تكلم عن مسألة قتال الترك يا جماعة فتكلم عن موضوع الترك ده الترك دول خرجوا كم مرة على المسلمين الإمام القرطبي بيقول هم خرجوا على المسلمين ثلاث مرات يعني قتلوا المسلمين ثلاث مرات كان آخر مرة هي المرة يا جماعة اللي دخلوا فيها بغداد خربوا بغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا العلماء وقتلوا الأمراء والفضلاء والعباد وأوغلوا في البلاد لحد ما دخلوا الشام وملكوا الشام مدة يسيرة ما, ما عادوش كتير ثم أوغلوا حتى وصلوا إلى بلاد مصر المغول والتتار وصلوا إلى بلاد مصر ودخلوا وأفسدوا في مصر أيام إفساد لحد ما ربنا سبحانه وتعالى مكن منهم الرجل ال يعني ال ال ال القائد المظفر بفضل الله اللي هو قطز رحمه الله رحمة واسعة فانتصر عليهم بفضل الله في معركة عين جالوت طبعا خروج التتار ده هم خرجوا في القرن السابع الهجري وكان الكلام ده في زمن الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه ويقدر ربنا سبحانه وتعالى شوف يا اخي سبحان الله خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا ان سبحان الله على قد ما التتار والمغول دول كانوا حاجه يعني ربنا يعافينا فيك كانوا كابوس كابوس بجد يعني كان مجرد ان دوله تسمع ان التتار والمغول داخلين عليهم كانت تبقى مصيبه كبيره لانهم كانوا يقضوا على الاخضر واليابس كانوا بيدخلوا يعني يخربوا كل شيء لدرجة ان تخيل خربوا مكتبة يعني المكتبة بتاعت بغداد دي كان فيها كتب لا تخطر على قلب بشر كان حاجة تراث اسلامي خطير لدرجة ان لما رموه في نهر دجلة نهر دجلة من من الحبر انقلب الى اللون الازرق او اللون الاسود واخد بالك من شدة الحبر اللي, اللي عملوا الكتب نفسها جسر في النهر من كثرة الكتب والايه والمخطوطات اللي كانت موجودة في هذه المكتبة فهؤلاء الناس هم هم نفسهم التتار والمغول هم هم نفسهم أسلموا بعد ذلك بعد كل الخراب اللي عملوه في الدولة الإسلامية وخروجهم ثلاث مرات على المسلمين أسلموا بعد ذلك وكونوا دولة إسلامية قوية جدا جدا كانت من أعظم أسباب الانتصار في فتح القسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى إن هم ناس أقوياء جدا جدا وشرسين جدا في قتالهم ربنا سبحانه وتعالى زي ما كانوا هم مسلطين على المسلمين ربنا استخدمهم لنصرة الإسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى فكان من أعظم الفتوحات اللي تمت في عهدهم فتح القسطنطينية بفضل الله وده طبعا يعتبر تهيئة لفتح القسطنطينية اللي هو الفتح الكبير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى من ضمن علامات الساعة الصغرى العلامة رقم 15 قتال الترك العلامة رقم 16 نقف معاها سن صغيرة كثرة الزلازل ده من علامات الساعة الصغرى أيوة من علامات الساعة الصغرى إيه الدليل على كده حديثين بعد ما تصلى على النبي مرتين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن سلمة ابن نفيل قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار حديث طويل كده وحكاه كان من ضمن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين يدي الساعة موتان شديد موت شديد جدا قتل شديد جدا وبعده سنوات الزلازل بعد الموتان الشديد ده سنوات خد بالك مش مش مش بقال بقى زلزال ولا اتنين سنوات الزلازل حديث تاني عند البخاري لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل الله ده كأن النبي شايف الواقع اللي احنا عايشينه من وراء زجاج شفاف لو تفتكروا حضراتكم كان أول زلزال أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين من الزلازل والبراكين والمحن والفتن يا رب العالمين اللهم آمين لو تفتكروا حضراتكم اللي حضر زلزال سنة 92 أنا أذكر ساعتها كنت كنت كنا بنصلي العصر في المسجد وسبحانك يا رب يعني يقول يعني لما لما لما الائمه الكبار يقول لك عند المحن تنفسخ العزائم فعلا بس لا واحد يقول لك ايه يعني زلزال يجي وانا بصلي واساجد وبين بين ايدين ربنا واموت وانا ساجد اهو احنا كنا بنصلي ساعتها وكنا في الركوع الامام بيصلي بينا صلاه العصر الله اكبر نزل ركعه حصل الزلزال تخيل حضرتك ان الامام اللي بيصلي بينا طلع يجري من فوقينا يعني يعني تخيل طبعا مفاجاه لا تخطر على قلب بشر احنا قلنا في حد بيلعب نطه الانجليز في واحنا بن- إحنا بنصلي العصر واخد بالك فلقينا اللي بينط من فوقينا طبعا الارض عماله طبعا كان منظر مفزع جدا والزلزال الحقيقه كان قوي جدا ربنا يا رب العالمين يحفظ مصر ويحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللي حضر الزلزال وشاف منظر زلزال ورجة الزلزال يعني لا يمكن يتخيل فعلا حاجة مرعبة حاجة فعلا مفزعة خد بال حضرتك فشوف بقى كتر الزلازل بقى شوف بقى الزلازل اللي بتحصل في شرق اسيا واللي بتحصل في اليابان واللي حصلت في الصين واللي حصلت في تركيا واللي حصلت في بلاد مصر واللي حصلت في بلاد كتيره جدا زلازل زلازل زلازل لو تلاحظ وتدقق النظر في الفتره الاخيره كترة الزلازل بشكل غير عادي وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم الزلازل دي إيه سببها يا جماعة طبعا يا جماعة الجماعة بتوع الجيولوجيا والحاجات ديت بيقولوا ان الزلازل دي كلها بسبب ان طبقات صخريه بتتحرك فطبقه بتنزل وطبقه مش عارف بتخش ازاي والتانيه بتعمل ازاي فبيحصل تجويف فبتنزل الارض يعني الموضوع اه صح انا معاك من الناحيه العلميه صح لكن يا جماعه تعالوا نتكلم صح بقى هو القشره الصخريه ديت او ال- او الصخور ديت بتتحرك بغير اذن الخالق طبعا لا يبقى اذا تحركت لماذا بسبب كثره الذنوب التي تمارس في هذه البقاع يعني مش معنى كده وخد بالك من حاجه بقى واحيانا تبقى ارض طيبه ويقع فيها زلزال من باب الامتحان والابتلاء كما حدث الزلزال في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب حصل زلزال حصل زلزال في عهد عمر بن الخطاب وقال عمر مغضب خرج مغضبا وقال والله لو حدث هذا مرة أخرى لا أساكنكم في هذه الأرض أبدا لا يمكن أعيش معكم في أرض يكون فيها زلازل لأن كلها بسبب يعني سخط الله وعقاب المولى عز وجل إن شاء الله نكمل علامات الساعة صور ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع صلى على حبيبك
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء
سنعود بمشيئة الله
بشرى لطلاب المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية بظهور التوقعات المرئية كتيب لكل مادة للأسئلة المتوقعة لامتحانات نصف العام وإجاباتها النموذجية أعدها صفوة الأساتذة بالتربية والتعليم لا تخرج عنها أسئلة الامتحانات أسعدت الملايين بالتفوق بالتوقعات المرئية نجاحك أكيد ومجموعك يزيد الآن بالمكتبات اطلبها قبل النفاد واحذر التقليد
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب لا تحزن وابتسم للحياة ساعة وساعة يوسف الأحلام مسك الختام حكايات عم محمود قصص الأنبياء للأطفال يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016 255 61 52 أو 016 255 61 53 حياتنا بحمد الله
القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة الحقيقة الأخت فاطمة وأم علاء وأم عمرو وأم علا بتقول لي دعينا بالثبات عن القبر ربنا يثبتكم يا رب العالمين آه، وارسلتين بسرعة كده في عجالة الأخت رمزية من الرياض والأخت هاجر من سوريا بيقولوا طمنا على آه، حبيبة بنتك آه، الحمد لله رب العالمين هي بخير الحمد لله آه، ادعوا لها طبعا برضو لأن طبعا ال- الحادث ساب اثر جامد في رجليها فادعوا لها بقى ربنا سبحانه وتعالى يذهب هذا الاثر من رجليها وابو بكر بيقول لي بشفاء ربنا يشفيك وندعو لشيماء بتيسير ولادتها والحقيقه رساله عجيبه جدا اخت بعتها بتقول الى ابي الشيخ محمود المصري لك عندي بشرتين وطلب ده لسه واصله دلوقتي حالا اما البشرتين فرايت رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امام الناس انك من اهل الجنه يا رب احنا وانتوا يا جماعه المسلمين يا رب والبشره الثانيه ما اكتملتش الرساله فيا ريت تبعت رساله يمكن تكون ال- يعني بعتي كملي الرساله يمكن تكون البشره الثانيه ان ربنا يكرمني ب 70 واحده من حور العين يبقى يعني يبقى تبقى حلاوه يعني ربنا يكرمك يا رب العالمين ويبارك فيكي تعالوا نشوف نكمل مع بعض علامات الساعه الصغرى بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم رقم 17 اخويا وحبيبي اختي الفاضله قبض العلم وكثره الجهل ياه ده من علامات الساعه الصغرى من علامات الساعه الصغرى ايه الدليل على كده قول حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم يا الله ينزل فيها إيه الجهل ويرفع فيها العلم طيب تعالوا نشوف حديث تاني في البخاري برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل أن يرفع العلم ويثبت الجهل طيب قبض العلم ده هيكون ازاي هل واحد عالم ربنا هينزع العلم من صدره ولا ايه اللي يحصل لا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في الحديث اللي ورا- اللي رواه البخاري ومسلم ان قبض العلم يا جماعه مش ان ربنا يقبض العلم من صدر العلماء لا انما يقبض العلم بقبض العلماء نفسهم ولذلك تلاحظوا في الفتره الاخيره كم كبير جدا جدا من علمائنا الافاضل الاجلاء ده لدرجه ان في فتره يسيره جدا حدث فعلا نكبه نكبه كبيره و- و- ويعني وابتلاء شديد جدا للامه الاسلاميه ان في وقت قصير جدا يموت الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه الشيخ ابن باز الله يرحمه الشيخ الألباني الله يرحمه آه، و- و- وعدد كبير جدا من علماء الأمة الأفاضل الأجلاء اللي ما يتعوضوش اللي فعلا ما يتعوضوش جيل فريد جدا جدا في هذا ال- ال- الوقت يعني ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة ويجازيهم عنا كل خير يا رب العالمين فالشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هي دي المشكلة إن احنا عايشين في زمن صعب أوي أوي كنت عند دكتور قريب فبدردش معاه هو راجل دكتور آه، مش دكتور في الدين هو راجل دكتور في الطب يعني راجل فاضل من خيرة الناس اللي انا بحبهم في الله يعني والله فبيقول لي بيقول لي يا شيخ محمود انا بفتح القنوات القنوات الفضائيه بسمع حاجات فعلا يعني تشيب حاجات تشيب آه، شباب ربنا يا رب يبارك في الجميع يا رب العالمين لسه يعني بيحبوا في ألف به علم يدوب قرا له كتاب حفظ له جزء قرآن وخلاص ولقى المسألة سالكة والدنيا خلاص ما بقاش فيه يعني دلوقتي ما بقاش فيه ما بقاش فيه مرجعية بقى دلوقتي خلاص المسألة بقت هايصة دلوقتي بقت هايصة بجد كل اللي عايز يقول يقول اللي عايز يقول ولا رقيب عليه ما فيش مشكلة خلاص ولو حبيت النهاردة يعني احنا وصلنا لمرحلة خطيرة جدا في ان انت النهاردة لو لقيت حد بيقول كلام غلط لو حبيت تصلح له الكلام دوت أصبحت أنت من أعدى أعداء هذا الرجل يشهر بيك ويشتم فيك ويسفه ويفضل يقول عليك كلام لا- يعني حاجات مما اضطر بسببه وطبعا ده مش عذر اضطر بسببيه عدد كبير جدا من علماء الامه انهم ما يتكلموش قال لك هنعمل ايه هو دلوقتي شاب طالع قال تخاريف على فضائيه جرد ان انا اوجهه يسب ويشتم ويفعل ويروح يطلع اشاعات على الشيخ ويروح ي- ي- يتكلم عنه كلام في منتهى البذاءه طب الراجل يعمل ايه هو يعني هيفضل بقى يع- ده يعاديه وده يعاديه وده يعاديه وده يشتم فيه وده يسب فيه فيقوم مريح دماغه ساكت احنا وصلنا للمرحله ديت وصلنا لها انا مش بتكلم عن حاجه من الخيال لا بتكلم عن واقع واقع احنا عايشينه ان ان ان تلاقي النهارده م- خلاص ما ما بقاش في يعني النهارده كثره القنوات الفضائيه ربنا يا رب يبارك لكن مع كثرة القنوات هذه ليست ظاهرة صحية زي ما الناس بتظن لا لأن هي كانت تكفينا قناتين أو ثلاثة بالكتير قوي كانت تكفي أن كل دعاة وعلماء الأمة بفضل الله أن هم يجتمعوا وينسقوا ويظبطوا المسألة ويوصلوا العلم وال... والدنيا كلها تنتفع إنما لما يكون النهاردة 20 25 قناة مثلا فضائية إسلامية مثلا أو قناة بتقدم دروس إسلام طب ما هو محتاج أنه يملى القناة بتاعته كم كبير من العلماء لا يقل بحال من الأحوال عن 50 عالم أو داعية لكل قناة طيب هيجيب منين؟ أهو عد غنمتك يا جحا ما هو مفيش خد بالك الناس اللي هم اهل العلم المدققين الناس اللي تقدر تاخد منهم كلمه وتثق في علمهم و- وتحس ان الراجل ده راجل فاهم مش مساله بقى راجل مذاكر كويس لا راجل فاهم راجل دارس وفاهم في نفس الوقت وعارف واقع الامه وعارف ي- بيتكلم في النصوص دي ويلقاها ويلقاها على ارض الواقع ازاي هتلاقيهم يعني يعدوا على الاصابع يعدوا على الاصابع يعني ان انت عشان تقول بصراحه الناس الثقات اللي انا بسمع منهم سين وعين وصاد وجيم ودال بس واقفل طيب ما هو الخمسه دولت مش هقدر احطهم في 20 قناه لا طبعا ده هو كل واحد منهم كفايه عليه قناه وبالكتير قوي قوي ممكن يبقى درس في قناه تانية وخلاص طب وبعدين وبقيه القنوات حط بقى اي حاجه اي حاجه بقى فيقوم قايل اي كلام فيبتدي يحصل عند الناس شوشره الناس تقول طب انا اصدق مين دوت ولا ده ايوه بقى- بس انت عارف انت عارف انت في عندك اصول وعندك قواعد وعندك أص... عندك ناس انت عارف ديانتهم وعارف علمهم من سنوات طويله مش هتيجي النهارده مثلا تشوف رجل داعيه او عالم موجود على الساحه قبل حتى الفضاءات ب 20 25 30 سنه موجودين في ناس علماء افاضل ربنا يبارك في اعمارهم وفي علمهم يا رب العالمين موجودين على الساحه الدعويه بقالهم 30 سنه ما تجيش النهارده داعيه لسه طالع بقاله ست شهور ويقول كلمه ينقض بها كلام قاله عالم بقاله 30 سنه وتقول طب يا ترى صدق مين لا يبقى انت في حاجه عندك غلط يبقى انت الاستقبال عندك في مشكله يبقى انت لازم تظبط المساله مش معقول انت هتصدق شاب لسه طالع بقاله ست شهور وبعدين هي مشكله النهارده عندنا بقت ايه بقت فرقعه اعلاميه يعني زمان آه، ايام المساجد ربنا يا رب يبارك في ايام المساجد ايام كانت اجمل ايام حياتنا والله العظيم ايام المساجد كان يتعرف العالم الحقيقي من العالم ال- المزيف خلاص رجل قاعد قدام الناس بيعلمهم وجها لوجه السؤال سين جيم ناس بتعلم بتسأل وبتعرف وبتختبر و- و- و- وشايفين علم وشايفين فبالتالي كل الامور كانت واضحه. الان المساله اختلفت تماما، النهارده المساله اختلفت في ان النهارده العالم او الداعيه اللي كان يعني سبحان الله جيلي والاجيال اللي قبل كلها بقى كلها اجيال البركه دي كلها كان الناس ديت كان بيطوفوا البلاد كلها يا جماعه عشان طلب العلم والله الذي لا اله غيره كنا بنموت عشان نجلس تحت رجل عالم من العلماء في عز الحر والموت والزحمه و- والتعب ومشاوير يعني يعني مشاوير صعبه جدا جدا وسفر وبلاد عشان نقعد بس نسمع كلمتين من احد الدعاء او احد العلماء نتعلم منه كلمتين نقدر نوصل من خلالهم العلم بعد كده ثم بعد ذلك كل دول طافوا البلاد طافوا البلاد ولفوا الدنيا كلها بعد ما ربنا اكرمهم وتعلموا ولسه بيتعلموا كمان لحد الان فاهم ازاي يعني يعني انا اذكر كلمه لهذا ال ال ال الشيخ ال ال ال اقول ايه مش عارف مش لاقي كلام اقوله بصراحه في حق هذا الرجل الرجل العلم العلم الرجل اللي هو بعتبره يعني من خيرة علماء مصر والعالم الإسلامي الدكتور محمد آه، إسماعيل المقدم هذا الرجل عالم من الأعلام ورغم ذلك هذا الرجل بيعتبر بيقول أنا بعتبر نفسي ما زلت حتى الآن طويل بعلم وهو عنده من العلم الله اكبر ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين ويعني وهو ذخر عظيم جدا للامه الاسلاميه يعني ربنا يبارك لنا في عمر هذا الرجل رجل عالم عالم بجد واخد بالك يقول انا طوال بالي الامام الالباني رحمه الله رحمه واسعه وهو مين امام اهل السنه ويعني ورجل يعني المحدث المحدث الكبير الامام العالم الالباني رحمه الله رحمه واسعه كان في اخر ايامه لما بيسالوه عن العلم وحضرتك العالم الجليل والمحدث وكان يقولون لا تقول هذا انا ما زلت طويلب علم مش طالب علم طويلب علم النهارده المساله اختلفت يا جماعه بعد عصر المساجد بقى والقعدات والمشايخ والدعاء والناس المتأثرين التقال فاهم ازاي؟ دلوقتي كلمتين بيقراهم في كتاب على ايتين على قصتين طلع فضائيات فضيلة الدكتور هو مش دكتور فضيلة الدكتور أو فضيلة الشيخ فلان الفلاني فرقعة إعلامية حلقة التانية بقى نجم من نجوم والناس بكل أسف العوام البسطاء اللي ايمانياتهم جميله يعني اللي كان مشايخنا كانوا يقولوا يا رب ارزقنا ايمان العوام ناس بسطاء وعلى نيتهم وعلى سجيتهم وعلى فطرتهم الجميله لكن ما يقدروش علميا يفرقوا بين العالم وبين الداعيه وبين اللي له عالم وله داعيه فيبتدوا يقولوا دماغنا لفت يا جماعه فلان كان طالع امبارح في الفضائيات طب يا جماعه مش كل اللي بيطلع في فضائيات عالم ولا كل اللي بيطلع حتى في فضائيات داعيه حتى تمام يقول لك ما انتوا لخبطتونا طب بتطلعوهم ليه ما احنا ما بنطلعش احنا مالناش دعوه تمام فيبتدي يحصل عند الناس لخبطه كبيره جدا اصدق سين ولا عين ولا صاد اقول لك حاجه بسيطه خالص انت عندك اصول وثوابت وانت من جواك حاسس ان والله انا اتلقى العلم او او الكلام ده من سين وعين وصاد بس وخلاص والحمد لله وانا يعني ادين الله عز وجل ان فلان ده رجل ارضى ديانته وعلمه فاتلقى عنه خلاص نيجي مثلا في حاجه مثلا زي الحديث مثلا نيجي نتكلم نقول طب انت انت ليه ما ما بتتاكدش من من صحه الحديث من من ضعفه يعني ليه ما طب ما ربنا اكرمك مثلا بواحد زي الشيخ الالباني الله يرحمه رحمه الله وسعه صحيح الجامع وضعيف الجامع سلسله صحيح سلسله ضعيفه ويعني ما شاء الله يعني جمع لنا بقى كل الحديث وعرفنا الصحيح من غيره تقول لي طب ما ممكن يكون في بعض الاحاديث ما هو ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم لكن انت في النهايه ترضى ديانه هذا الرجل وعلم هذا الرجل فان اخطا الرجل وانت مقلد فلا تلام انت تعزو هذه المساله تقول والله شيخ الالباني رحمه الله رحمه الله هو اللي كان صح الحديث ده انا ما ذكرت شيئا من عندي خلاص الناس تعذرك في هذا الوقت لكن لازم يكون لك راس ترجع اليه لازم يكون لك مرجعيه في في وقتنا هذا مثلا لما يكون ليك مرجعيه في الحديث زي شيخنا الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين حاجه جميله رجل عالم رجل عالم جليل يعني يعني نشيله فوق راسنا فوق راسنا ونفتخر ان الامه فيها واحد زي الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك في عمره نفتخر ان الامه فيها واحد زي الشيخ محمد او الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم يعني ربنا يحفظه ويبارك في عمره رجل رجل فخر للامه الاسلاميه اذا فالمساله بتحتاج ان احنا نقول ايه لا ده دي ده هم دول اصول دول اصول ما تقدرش تختلف لو النهارده الشيخ ابو اسحاق قال كلمه او الدكتور محمد اسماعيل المقدم قال كلمه خد بالك وجه شاب وقال قال اي كلمه لا ما تقبلهاش منه تقبلها من العلماء الكبار دولت واخد بالك هي دي المساله ان في يا جماعه عندنا اصول بنرجع لها في اصول ما, ما, ما نقولش بقى تصدق مين ولا مين لا لذلك النبي عليه السلام هو اللي قال كده قال ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم وان يثبت الجهل النهارده لما فقدنا عالم جليل زي الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة بالله عليك لحد امتى او بعد كام سنة نقدر نعوض واحد زي الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة الحمد لله ربنا كرمنا بالشيخ أبو إسحاق لكن الشيخ أبو إسحاق نفسه ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين هو بنفسه يقول لك انا يعني ما فيش حد في الدنيا دي اعظم في عيني من الشيخ الالباني هو يقدر الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله يعني يقول لك إن ما فيش زيه أنا ما فيش حد في يعني في نظري أفضل من هذا الرجل رجل رحمه الله رحمه الله إذا مش من السهل إن احنا نعوض رجل مثل هذا فهي دي المسألة إن احنا من علامات الساعة الصغرى رفع العلم أو أن يرفع أو قبض العلم وكثرة الجهل ربنا يرزقنا رغب وإياكم يا رب العالمين العلم النافع والعمل الصالح يا جماعة الخير ما فيش أي اضطراب ولا في أي مشكلة ولا في أي بلبلة ولا أي حاجة كل ما في الأمر أنت بتدين المولى عز وجل إن أنت ب... ب... خلاص بتسمع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان أربعة خمسة الناس دولت الحمد لله بيعرفوك كل حاجة الحمد لله مش معنى كده بقول لك ما تسمعش الباقي اسمع الباقي واسمع وانتفع بكل الناس ربنا يا رب يبارك في كل الدعاء لكن ما تجيش لشاب لسه طالع بقاله خمس ست شهور بيقول كلام ونفس الكلام قاله واحد زي الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك فيه وتقول انا محتار اصدق مين ولا مين لا طبعا من غير ما ترجع ولا تسال طبعا لازم تصدق الشيخ ابو اسحاق لا، ده ده من غير كلام ومن غير ما تسال حد ومن غير حتى ما ما تستفتي قلبك لا ليه انت راجل عالم راجل عالم بقاله اكتر من 30 سنه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى هل يقارن بشاب لسه طالع بقاله ست شهور يا رب قرب كلمتين وممكن يكون ما ليس عنده الاصول ولا الادوات اللي يستخدمها في آه، يعني الدعوه الى الله سبحانه وتعالى طيب رقم 18 اخويا حبيبي من علامات الساعه الصغرى وهي علامه خطيره جدا جدا جدا وزي ما قلت لحضرتك نظرا لان الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى في احنا طبعا في ايام الفتن وفي ايام الفتن الايمانيات بتنقص لكن بتزيد بقى دلوقتي الحمد لله مع عوده الصحوه ل- لحديث النبي عليه السلام حديث رواه مسلم اللي الناس كتير كانت بتخاف منه لكن الحديث ده كان بشرى عظيمه للامه لو فهمته حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غريبا خد بالك بقى وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء بدا الاسلام غريبا ثم مكن الله له تمام وأقام النبي دولة للإسلام أعظم دولة في الكون ده كله ثم يعود غريبا حينما تتخلى الأمة عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عادت إلى منهج النبي يمكن لها مرة أخرى وسيعود غريبا ثم يمكن للإسلام فده من أعظم البشارات التمكين لهذه الأمة الميمونة المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى لكن خد بالك من حاجة بقى رتم الإيمان احفظوا مني الكلام ده رتم الإيمان والعودة إلى الواحد الديان سبحانه وتعالى الآن في ارتفاع في صعود غير عادي لان احنا دلوقتي في الفتره اللي هي الايمانيات والاسلام بيمكن وبيرتفع ق- و و و لحد كلها لحد ما يوصل لاعلى درجاته امتى في عهد المهدي زي- زي ما هنجي- لسه هيجي بقى للمعمعة ده احنا هنيجي بقى الكلام جميل قوي بقى هتسعد جدا بقى واحنا بنتكلم بقى عن علامات الساعه الكبرى بقى و- وبنتكلم بقى عن قيام الساعه ويوم القيامه وهيحصل ايه والاخبار موضوع جميل قوي قوي انا بقول لك هو موضوع العمر موضوع العمر كله ان احنا نقعد ونتعايش مع رحله الى الدار الاخير انت مروح ويا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ففي النهاية وأن إلى ربك المنتهى فلازم تعد الزاد ولازم حد يفكرك كل يوم كل يوم أو على الأقل مرة كل أسبوع حد يفكرك بأن في آخرة في دار آخرة وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى أنا شايف في الموضوع ان احنا نفضل في ازدياد في ازدياد لحد ما نوصل لعهد المهدي ان خد بالك من حاجه الارض تمهد الان لاستقبال المهدي احفظ الكلمه دي الارض تمهد انا ما بقولش المهدي عليه السلام هيظهر بكره او بعده او بعد ست شهور او سنه لكن بقول الكره الارضيه كما قال الامام الالباني رحمه الله رحمه واسعه الارض ستهيأ ستهيأ قبل ظهور ال- المهدي لان كان من ضمن الشبه الغريبه اللي, اللي اللي قالها بعض الناس قالوا طب ازاي يعني ان المهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يصلحه الله عز وجل في ليله واحده وانه يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ايه يعني هو احسن من النبي خد بالك هو احسن من النبي صلى الله عليه وسلم لا طبعا مش احسن من النبي طيب ده النبي قعد يجاهد 23 سنه وما اتملقتش الدنيا آه، عدلا و- وبتاع و- كما ملئت ظلما وجورا يعني ما ما قدرش ان هو يكون سبب في هدايه الكون ده كله قال لك لا لان النبي لما ظهر كانت الدنيا كلها على الكفر اما المهدي لما يظهر هتكون الدنيا كلها تهيأت ان تكون على الخلافه الاسلاميه مره اخرى والدنيا كلها هتكون مهيئه لاستقبال المهدي يعني عليه السلام شاهد في الموضوع ان الارض الان كل الايمانات في ارتفاع والاسلام في تمكين و و و لحد ما نوصل لاعلى درجه بفضل الله يكون وقت ظهور المهدي ثم نزول عيسى عليه السلام وبعد كده مباشره بعد موت المهدي وبعد موت عيسى عليه السلام بعد كده يرجع الايمان ينزل المحا- المنحدر بتاعه من قمه الهرم الى اسفل الهرم لحد ما يبقى ما فيش ايمان خالص فتهدم الكعبه ويرفع القران وتقوم الساعه على هؤلاء الشرار وضحت المساله عامله ازاي قال صلى الله عليه وسلم العلامه رقم 18 آه، وهي رفع القران من الصدور ومن المصاحف احفظ الكلمه دي رفع القران من الصدور ومن المصاحف ايه الدليل خد الدليل بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم ودي اخر علامه نختفي بيها النهارده يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب إيه يدرس يعني إيه؟ يبتدي يضمحل يضمحل وينزل ويختفي و و زي ما بيختفي وشي الثوب ايه وشي الثوب آه لما بجيب فانيلا عليها نقوش ورسومات نقوش الرسومات ديت الفانيلا اتغسلت مره الثانيه الثالثه الرابعه العشره يبتدي ايه الرسومات دي تبتدي ايه تبهت تبهت تبهت لحد ما تتمحي الصوره اللي موجوده على التيشيرت او على الفانيلا طيب فالنبي بيقول يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا نسك ولا صدقه ويسرى اسمع الكلام المرعب ويسرى على كتاب الله في ليله ويسرى على كتاب الله إيه؟ في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية يا رب سلم سلم يا رب ليه هيحصل ده لأن الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت دوت بعد موت المهدي وبعد موت عيسى عليه السلام لا يستحق أصلا أن يكون ما بينهم مصحف يكون ما بينهم كعبة لأن هيرجعوا مرة تانية لما هنرجع بقى نتكلم عن علامات الساعة الكبرى هترجع الناس مرة تانية لعبادة الأصنام ويحطوا الأصنام حوالين الكعبة مرة تانية حد ممكن يتخيل ده حبايبي حد ممكن يتخيل أن بعد الإيمانات الحلوة والصحوة الجميلة ديت وبعد كده ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى هل ممكن تتخيل أن بعد كده كده في آخر الزمان ترجع عبادة الأصنام مرة تانية هترجع عبادة الأصنام ليه؟ وما ربك بظلام للعبيد لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم دول اللي تقوم عليهم الساعة طيب عبد الله بن مسعود في حديث لكنه موقوف على ابن مسعود رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح لكنه موقوف يعني ده من كلام عبد الله بن مسعود لكن زي ما بيقول العلماء مثله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله وسعة بيعلق على حديث النبي عليه السلام وبيعلق على أثر ابن مسعود كما في مجموع الفتاوى فبيقول يسرى به يعني بالقرآن في آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور يعني تفتح المصحف تلاقي الصفحة إيه بيضة مفيش قرآن مكتوب فيه الله ده كان مطبوع اتمسح سبحان الله يسرى به في آخر الزمان من من المصاحف ومن الصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف يا رب سلم سلم تخيل بقى نعمة القرآن القرآن اللي ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله أكبر اللي النبي قال عنه القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار القرآن اللي النبي قال عنه أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا القرآن اللي النبي قال عنه سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك دي وصية بقية الإخوان والأخوات وأهلي وأحبابي اوعوا تنسوا تقرأوا سورة تبارك قبل ما تناموا مش هكلفكم 3 أربع دقايق لو الواحد مات ينجو من عذاب القبر سورة تبارك والحديث صحيح سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر المانعة مش المخففة المانعة من عذاب القبر الله أكبر عايزين قد إيه عايزين منح قد إيه أكتر من كده ولا إيه يعني عايزين إيه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي اطلع في الجنة وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها عشان كده احنا قلنا ان حملة خير ايام الدنيا شاركونا في الحملة دي بالله عليكم يا جماعة بالله عليكم مش هتكلفنا حاجة صيام قراءة قرآن ذكر للمولى عز وجل تهليل وتكبير آه نجتهد في آه اعمال الخير في آه في الصدقات في ربنا يبارك فيكم صلة الرحم عايزين نصل الأرحام في هذه الأيام الجميلة المباركة وإن كانت صلة الأرحام تتأكد في كل الأيام السنة لكن يزداد تأكيد أو يزداد وجوبها في الأيام الجميلة وأيام المباركة وأيام الأعياد وأيام الخير الجميلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فعايزين نجتهد ربنا يبارك فيكم ما تنسوش صيام يوم عرفة ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال حملة خير أيام الدنيا عايزين كل المسلمين يشاركونا في الحملة وما ننساش برضو حملة مقاطعة التبرج وربنا يبارك فيكم رب العالمين عايزين ندعي كل حلقة كده إن شاء الله لمجموعة كبيرة جدا من أخواتنا ربنا يبارك فيكم فاضل الحقيقة دقيقتين بالظبط هدعي فيهم في عجالة سريعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا أستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب بارك في علماء المسلمين يا رب بارك في علماء المسلمين واحفظهم من كل شر وسوء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اللهم أعنا على طاعتك في كل وقت وحين اللهم أعنا يا رب العالمين على صيام وقيام وقراءة القرآن في التسع الأوائل من عشر ذي الحجة يا رب العالمين ارزقنا صيام يوم عرفة ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا رد الحجاج إلينا ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين واجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الآن في هذا البرنامج الامتياز الإعلامي شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25 78 11 16 أو رقم 012 77 81 915
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه